بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في انجيل يوحنا اصحاح ستة افكركم بالاصحاح ده بدأ الاصحاح بقصة معجزة الخمس خبزات والسمكتين وبعدها قصة انقاذ التلاميذ من الغرق في البحر وظهور المسيح ماشي على المية وبعدين بدأ الحوار حول مفهوم الخبز لما المسيح قال لهم انتوا ماشيين ورايا عشان تاكلوا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن البشر قالوا لي ما اتفرجنا على آية أبائنا أكلوا المن فابتدى يراجع معاهم مفهوم الخبز النازل من السماء وقال لهم أنا هو الخبز أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا وانتهينا إلى عدد 41 أظن ولا كم 47 طب كويس 47 يعني اليهود تذمروا وقالوا مش هو ده يسوع ابن يوسف بيقول ازاي انا نازل من السماء نزل امتى من السماء احنا عارفين ابوه وامه واخواته فقال لهم فقال لهم لا يقدر احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الاب الذي ارسلني وانا اقيم في اليوم الاخير انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه يقبل إليه ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب الحتة دي معناها إيه احنا قلنا يمكن بسرعة راجعها معاكم تاني انه معرفة المسيح كإله تحتاج إلى إعلان من السماء وتحتاج إلى شهادة الآب نفسه وبفكركم لما معلمنا بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات فهنا ربنا يسوع المسيح بيقول لنا ما حدش يقدر يجي لي غير اللي الآب بيشد لأنه إن ما كانش الآب يكشف للبشر عن لاهوت ابنه بإعلان سماوي الناس صعب تقبل الكلام ده معنى كده ان احنا كلنا بنقبل هذا الايمان البسيط بمعونة من السماء في صلوة جميلة تتقال للموعوظين حتى لو كانوا اطفال نقول له يا رب اكشف لهم الطريق الذي ينبغي ان يسلكوا فيه عظهم بنعمة روحك القدوس يعني قول لهم سرك لان هم دول اطفال حتى لو كانوا كبار نقول عليهم اطفال أطفال في المعرفة وجهل بيك وبلاهوتك وبسرك أنت اكشف لهم يا رب ودي الصلاة دي تتقال للموعوظين قبل ما يتعمدوا تتقال للموعوظين في بداية طقس المعمودية وكانت زمان تتقال بدري قبل ما يتعمدوا يمكن بشهور وهم لسه بيتوعظوا عشان يقبلوا الإيمان وعشان كده في فكر الكنيسة كانوا الموعوظين يتحطوا فترة طويلة يتصلى لهم ويتعلموا عشان يقبلوا الإيمان ولما يتأكدوا إن هم قبلوا الإيمان فعلا وتابوا فعلا يسمحوا لهم بالمعمودية عشان كده فكرة الإيمان دي تحتاج لمعونة من السماء فهنا ربنا يسوع بيقول حتى مكتوب في الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله يعني قبول الإيمان المسيحي يحتاج إلى درس خاص من السماء مهما اجتهدنا احنا في الشرح لما كانش ربنا يتعامل مع الشخص اللي بيسمع ده مش ممكن عشان كده مثلا بطرس كان بيوعظ وعظة بطرس في سفر الأعمال إصحاح اتنين تبدو وعظة بسيطة صحيح بيربط العهد القديم بالمسيح لكن الكتاب يقول فنخسوا في قلوبهم نخسوا دي يعني ايه يعني في ايد خفية حركت قلبهم وهذه اليد الخفية خلتهم كلهم يقولوا نعمل ايه عشان نوصل نعمل ايه عشان نؤمن وفي حتة تاني يقول ففتح الله قلبه ليسمع وفي حتة ثالث بولس يقول لهم صلوا لي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم يعني حتى الكرازة مهما كان الشخص قوي ومؤثر وصاحب كلام لما كانش ربنا يمد ايده ويحرك قلب الشخص اللي بيسمع مفيش فايدة وتلاحظوا الموضوع ده يشغل الكنيسة القبطية جدا طول ما في قراءات كنسية قراءات من الكتاب طول ما في القداس في قراية من الإنجيل على الشعب تلاقوا أبونا بيصلي أبونا الوحيد المسموح له ما يركزش في القرايات ليه؟ لأنه مشغول في الوقت ده بالشفاعة أو بالصلاة من أجل الناس إن ربنا يديهم ذهن مفتوح انعم عليهم يا رب عقل غير مشتغل يقول كده يعني يديهم يا رب عقل مركز في كلامك عشان يفهموا ما هي منفعة تعاليمك وقبل الإنجيل يقول فلنسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة احنا دايما كل ما نفتح الإنجيل أو يقرأ علينا أي جزء من الإنجيل لازم نصحبه بالصلاة هي قيمة الحكاية دي ان احنا عارفين ان لا يمكن ان نقبل هذا الكلام بإيمان ان لم يعطى لنا ان لم نكن متعلمين من الله عاوزين ايد ربنا تحرك القلب يقوم يفهم يقوم يتجاوب هذا التجاوب في نعمة من فوق مش بشطارة الشخص اللي بيتكلم لا في نعمة سماوية بتدخل تحرك القلب عشان كده دايما نصلي نقول يا رب خلي الناس تفهم خلي الناس تسمع خلي الناس تتأثر حتى لو قيل كلام بسيط ممكن يكون مؤثر بقوة الصلاة وقوة طلب معونة ويد ربنا في الموضوع ده فهنا بيقول لنا كل من سمع من الآب وتعلم يقبل يقبل إليه يعني اللي يسمع الدرس ده من الآب السماوي يجي يجي لي على طول ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله يعني محدش شاف الآب أبدا إلا الذي من الله اللي هو الابن الوحيد له المجد يسوع المسيح هذا قد رأى الآب يعني هو بيقول لنا أنا بكلمكم عن الآب وعن أسراره لأني أنا الوحيد اللي شايفه أنا الوحيد اللي في حضنه أنا الوحيد اللي من نفس طبيعته أنا والآب واحد فلما أكلمكم عنه أنا عارف بقول إيه لكن أنتم محدش فيكم شاف الآب ولا هتشوفوه فعشان كده اقبلوا كلامي بإيمان لأني أنا عارف سر تستغربوا من الحكاية دي يعني سر الآب مع ابنه وسر الابن مع أبوه طب وبعدين احنا هنروح فين احنا نقبل هذا السر من الابن ودي واضحة قوي في متى 11 لما يقول ايه أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء ليس أحد على انطال الأطفال ليس أحد يعرف الابن إلا الآب وليس أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له يعني ما عادش يعرف سر الابن سر يسوع المسيح له المجد إلا أبو السماوي ما عادش يعرف سر الآب السماوي إلا ابن الوحيد طب احنا هنعرف أسرار الله إزاي الابن الوحيد لأنه تجسد وبقى واحد مننا أعلن لنا ويعلن لنا بالروح القدس ويعلن في قلوبنا سر سر الثالوث الأقدس سر الثالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس يعني دي مش معلومة ده سر ما نقدرش نقبله إلا لما ربنا يقدمه لنا ساعات نحضر واحنا بنشرح لغير المسيحيين سر الثالوث وتلاقي إنسان يقبل الكلام بسهولة جدا ويقتنع جدا ويؤمن وتلاقي واحد يقول مهما شرحت واستفدت ايه الكلام ده ايه الكلام ده ما مش مقنع خالص وتلاقي واحد تاني ببساطة شديدة قابل كل الكلام وتأثر جدا واقتنع في ايد خفية في علم من الله في اعلان سماوي ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات وكل ما كان الانسان طفل في تعامله مع الله بسيط متواضع يلغي عقله ويقول له يا رب قول انت كبير انت فاهم انا مش مش فاهم انا صغير اللي انت هتقوله هقول لك ماشي اللي انت تقوله انا اقول لك امين هو انا اللي هعدل عليك انت اللي عارف انا مش عارف كل من يتقدم الى الله باتضاع الاطفال يسهل الايمان عنده سهل يؤمن ويقتنع وحياته تبقى بسيطة مع ربنا كل اللي داخل بدماغه مع ربنا ساعات يصطدم ما يلاقيش كلام داخل دماغه ابدا رجع تاني بعد ما كلمنا عن خبز الحياة ولقاهم متذمرين مش قابلين واحنا قلنا هم مش قابلين كلامه ليه لانه اساسا مش قابلينه فلما بيقول لهم انا هو خبز الحياة قالوا ايه الكلام ده ازاي يعني احنا عارفين ابوه وامه واخواته لان هم مش مأمنين ان ده ابن الله وبالتالي مش مأمنين بسر التناول لانه مش معقول يدينا جسد فرجع يقول لهم تاني الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية ده ملخص القصة ونفس الآية دي قالها امتى لو تفتكروا في كلامه مع نيقوديموس في يوحنا ثلاثة قال له كل من يؤمن بالابن له الحياة ومن لا يؤمن بابن الله فليست له الحياة وأن الآب أرسل ابنه إلى العالم ليخلص به العالم لا ليدين العالم بل ليخلص العالم فرجع تاني قال لهم شوفوا بقى ما كنتوش تؤمنوا بيا كابن لله يبقى ملكوش حياة أبدية ولما تؤمنوا بي كابن لله أدلكم جسدي ودمي تاكلوه تثبتوا في الحياة الأبدية لكن ما عندكوش إيمان يبقى مش هتاخدوا الجسد والدم يبقى مش هتاخدوا الأبدية أنا هو خبز الحياة قالها مرة تاني كانت موجودة في عدد 35 والمرة دي في عدد 48 أنا هو خبز الحياة آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت بيقارن بالمن قال لهم أبائكم بتوع زمان اللي انتوا بتساوموني بيهم قالوا أيوة خبز من السماء بس كان من وماتوا أنا بقى بكلمكم عن خبز ينزل من السماء اللي يأكله ما يموتش بكلمكم عن حاجة أعظم جدا بكلمكم عن حاجة فوق مستوى الطبيعة والموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء شوفوا إلحاح ربنا يسوع المسيح المسيح لو المجد حين يعني يلح على موضوع ده موضوع خطير موضوع خطير لما يقعد يقول أنا خبز الحياة صدقوني أنا خبز الحياة صدقوني أنا الخبز النازل من السماء مهما كنا يعني متكبرين المفروض نقول له خلاص يا رب بدل انت شايف كده خلاص تبقى انت الخبز النازل من السماء وماله بدل عاوزنا ناكلك ونحيا ناكلك ونحيا لكن في إلحاح في إصرار من ربنا يسوع المسيح على هذه الحقيقة أنا هو خبز الحياة أنا هو الخبز النازل من السماء أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد يمكن مش فاكر كلمتكم عن بعض معالم أو رموز الإفخارستية في العهد القديم هقولها تاني بسرعة لألا أكون ما قلتهاش من أول صفحة في الكتاب المقدس اكتشفنا إن في أكلة تدي حياة فاكرينها؟ كان في شجرة كده عنوانها شجرة الحياة وكان قصادها شجرة تانية اسمها معرفة الخير والشر عنوانها الخفي الموت بس الموت دي كلمة مستتر لكن لا يأكل منها يموت التانية اللي يأكل منها عيش للأبد وكان الإنسان قدامه طريق الحياة وطريق الموت أنا اختار الموت عشان كده نقول في القداس أنا اختطفت لي قضية الموت فقام ربنا قال له لا ما تاكلش من الشجرة دي خلاص شجرة الحياة ما تقربش منها ليه لحسن لو كلت منها تفضل في الوضع الجديد الفساد اللي انت فيه والنكد اللي انت فيه للأبد لأن اللي يأكل منها يعيش للأبد استنى ما تقربش منها له وقت هفتح لك السكة دي بس دلوقتي ما ينفعش انت خلاص ميت فاتحرمنا من شجرة الحياة من تاني صفحة في الكتاب المقدس وبقى الإنسان يا عيني عايش كأنه مش عايش يبحث عن طريق شجرة الحياة فين يجيبوا له الأكل اللي تدي حياة حياة أبدية يأكل مهما يأكل يموت بعد شوية لقينا أبونا إبراهيم راجع من حرب عجيبة قوي انتصر فيها بشوية صبيان على خمس ملوك وكان ربنا واضح جدا إيده معاه فيقابل شخص غريب اسمه ملكي صادق هذا الشخص العجيب كاهن لله العلي كتاب يقول كده معانا ما كانش في كهنوت لسه لأن الكهنوت احنا عرفناه امتى الكهنوت التقليدي ده عرفناه من ابن ابن ابن ابراهيم يعني ابونا ابراهيم الجيل الرابع منه هو سبط لاوي اللي طلع منه كهنوت بعد كده وهارون اشهر كهنة العهد القديم بعد ابونا ابراهيم بحوالي 400 سنة فمعنى كده أبونا إبراهيم هو في زمنه البطرك عشان كده نسمي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء البطاركة في زمانهم كده في زمانهم أبونا إبراهيم اللي بيقدم الذبيحة لأن هو في حد أحسن منه في على الأرض لكن نفاجأ أن أبونا إبراهيم يقابل هذا الشخص العجيب اللي اسمه ملكي صادق الكلام ده في سفر التكوين يقوم يوطي قدامه وملكي صادق هو اللي يباركه ويقوم أبونا إبراهيم يعشر كل اللي عنده قدام ملكي صادق ويقوم ملكي صادق ده اللي اسمه ترجمته ملك السلام أو ملك البر يجيب ذبيحة غريبة جدا يجيب ذبيحة خبز وخمر ويقدمها خبز وخمر ده ايه ده قبل كده احنا واخدين على الذبايح كل ما ابراهيم يفرح بربنا يجيب ذبيحة ويذبحها ويقدمها ذبيحة لانه من ساعة ادم ربنا عمل ذبيحة حيوانية وسطر على ادم وحواء باقمصة الجلد فكان تقليد ابائي انه الذبيحة حيوانية ولازم يبقى فيها دم هذا الرجل العجيب قدم ذبيحة ومقبولة ذبيحة خبز وخمر ثم اختفى هذا الشخص من التاريخ لم نعرف له بداية أيام ولا نهاية حياة لم نعرف له أب ولا أم ولا نسب في الكهنوت ولا حاجة يقوم داود بروح النبوة بعد مئات السنين يبص على المسيح كده وهو لسه ما جاش يقول له أنت الآتي الكاهن على رتبة ملكي صادق طب يا داود النبي انت في زمنك الكهنوت رتبة هارون اعلى رتبة رتبة هارون رئيس الكهنة تقوم تبص على المسيح الهنا اللي جاي وتقول له لا انت جاي على رتبة غير رتبة هارون رتبة اعلى ولكنها لم تكن من الكهنوت التقليدي رتبة ملك السلام رتبة ملكي صادق لأن أبونا إبراهيم نفسه اللي هو أبو كل الكهنوت اليهودي انحنى أمام ملكي صادق فاهمينها الحتة دي فكان ملكي صادق إشارة واضحة لمجيء ربنا المسيح في آخر الأيام وكهنوت العهد الجديد أو كهنوت المسيح اللي على رتبة ملك السلام مش على رتبة هارون وذبيحة العهد الجديد اللي هي ذبيحة خبز وخمر ما هياش ذبيحة حيوانية بعد فدي كانت إشارة تانية واضحة لخبز الحياة إشارة كمان واضحة وهم بيرتبوا خيمة الاجتماع لقوا ان ربنا حطت لهم نظام غريب شوية في مائدة مقدسة جوه قدس الأقداس جوه القدس اسمها مائدة خبز الوجوه ترابيزة كده مقدسة وعليها يتحط كل يوم 12 قربانة على اسم ال 12 سبط بتوع شعب إسرائيل القربان ده يبقى طازة بمعنى بسيط انه وجوه الشعب تبقى في وش ربنا يعني ايه خبز الوجوه ليه عشان يبقى ربنا عينه عليهم وهم عينيهم عليك ده عهد بينه وبينهم والعهد ده ما يتكسرش ابدا يوم بيوم يرفعوا بعد الظهر الخبز اللي نشف شوية ويحطوا الخبز الجديد وكانت إشارة أيضا إلى المائدة بتاعتنا اللي عليها خبز الحياة اللي ادانا وش نبص على ربنا ربنا يسوع المسيح له المجد رفع وجوهنا امام الله يعني هو ده اللي رفع عشان كده يقول لك لذلك يرفع راسه احنا كان وشنا في التراب لكن المسيح رفع راسنا قدام الاب فبقينا فعلا به بقينا لينا وش نكلمه فهو خبز الوجوه بتاعنا اه وفي حاجات تانية لكن كلها إشارات إلى مائدة وعليها خبز مش حيوان مذبوح وهي إشارة واضحة حتى معلمنا داود في المزمور المشهور بتاع الرعي يقول تعد قدامي مائدة تجاه مضايقية يعني انت هتحضر لي مائدة يا رب تجاه أعدائي طب ايه هي المائدة دي كل الأباء قالوا هي الأفخارستية هي التناول هو الجسد والدم هو الخبز النازل من السماء الواهب الحياة للعالم هو ده اللي عمال يلح عليه ربنا ويقول أنا هو الخبز النازل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد فداود من زمان يقول له إمتى تعد لي مائدة تجاه أعدائي أعدائي شمتوا بي بقالي آلاف السنين الشياطين بيذلوني بالموت لكن أنت تديني خبز تخليني أذلهم ليه ليس للموت سلطان بعد على اللي بيتناوله لأنه تعد قدامي مائدة تجاه مضايقية وضيقية دول اللي هم الشياطين اللي كان ليهم سلطان على البشر بالموت بالخطية انتهى سلطانهم لأن هم بياكلوا من جسد ربنا ودم عشان كده احنا دايما نقول محدش يبعد عن التناول التناول يدينا مش بس حياة أبدية وغفران خطايا يدينا سلطان على الشر سلطان على الشيطان الشيطان ما يقدرش يلمس حد بيتناول بانتظام ما يقدرش عليه أبدا والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم لما واحد يقول طب ايه علاقة الخبز اللي عمال ربنا يكلمنا عنه بالذبيحة الحيوانية اللي كانت موجودة في الأصل يقول لأن السيد المسيح هو الذبيح الحقيقي سيقدم جسده ذبيحة حية ذبيحة حية حقيقية ويصلب من أجلنا ويبقى الذبيحة فيها دم لأن بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وتتحول هذه الذبيحة من ذبيحة على الصليب إلى ذبيحة غير دموية على المذبح هو نفس الجسد عشان كده تلاحظوا ان احنا في اخر القداس نقول اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحي الذي اخذ ابنك الوحيد ربنا مخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا وملكتنا كل ولايه القديسه مريم وجعل واحد مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير هو نفسه اللي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس في البنطي هو نفسه اللي اسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه هو نفس الجسد هي نفس الذبيحه هي الذبيحة الدموية اللي كانت على الصليب هي نفس الذبيحة اللي قدامنا ولكن ذبيحة غير دموية دلوقتي لأنها خبز نازل لنا من السماء واهب الحياة للعالم فخاصم اليهود بعضهم بعضا عدد 52 قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ده تاني مرة يعترضوا اعتراض صارخ أول مرة قالوا إيه اللي بيقوله الراجل ده إحنا مش عارفين ده ابن مين مستكترين قوي لما قال نازل من السماء تاني مرة مستكترين ايه يدينا جسده ناكله ازاي ده كلام ده يعني ايه ناكل جسده ما هو معنى صعب ومعنى غريب الاولانية كانت صعبة انا النازل من السماء ما قبلوهاش واقول لهم اعمل لكم ايه ما انتم مش راضيين تسمعوا صوت الاب بيشهد لكم مش راضيين تصدقوه دلوقتي بيقول لهم انا بقى هديكم الخبز والخبز ده جسدي قالوا طب ناكل جسده ازاي كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل صدقوني هو نفس السؤال اللي غير المسيحيين او الطوائف بتسأله الطوائف التي لا تؤمن بالتناول هو نفس السؤال كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل يعني الحمد لله ان السؤال مش لينا السؤال للمسيح السؤال للمسيح تعالوا نشوف قال ايه وخلاص لكن حين يعترض أحد ويقول لا إيه يعني واحد يأكل جسد المسيح ده كلام ده كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل نقول لهم طب نشوف عليه فقال لهم يسوع سؤال عن كيف نشوف المسيح عليه قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل جسد ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه يا رب أنت ما خدتش بالك من السؤال هم بيقولوا لك إزاي كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل هما بيتساءلوا يعني إزاي ممكن ناكل جسدك قال أصل إزاي دي سر مش هعرف اشرحها لانها ما تتشرحش بالعقل لكن المهم ان هم يؤمنوا ان ده لازم يحصل وان ده ضروري فاتاري اجابة ربنا يسوع المسيح على هذا السؤال بتاع كيف كانت تأكيد على ضرورة التناول تاخدوا بالكم هم بيقولوا له ازاي ناكل جسدك هو ما قالش ازاي قال لنا الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم يا رب احنا بنسألك ازاي ممكن يعني ازاي الواحد ياكل جسدك قال هتيجي يوم خميس العد واوريكم نعملها ازاي لكن هتفضل سر سر يعني ايه يعني نعمة غير منظورة تقدم لنا في شكل منظور لكن مش ممكن هتتفهم بالعقل مية في المية مش ممكن لكن لازم تاكلوه لان ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليس لكم حياه فيكم ومن يأكل جسد يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير تاخدوا بالكم اتقالت بال بالتقرير وبالنفي يعني ايه اللي مش هياكل مش هياخد واللي هياكل هو اللي هياخد هنا التأكيد بتاع يوحنا المشهور شوفوا الإصرار بتاع ربنا يسوع المسيح إن لم تأكلوا جسد من الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم ومن يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق يعني إيه يعني جسدي هيتاكل بجد مأكل حق يعني كده ودمي مشرب حق يعني دمي هيتشرب فعلا وهي الآية دي اللي تخلينا نؤكد أن المسيح ما كانش بيتكلم برموز لما واحد يقول لا كل الكلام ده كلام رمزي نقول له كلام رمزي ازاي ده المسيح قالها بشكل صريح جدا وقال جسدي مأكل حق دي معناها على المباشر على طول جسدي هيبقى أكلة بجد هيتاكل فعلا ودمي مشرب حق يعني دمي هتشربوه فعلا صحيح مش بالشكل بقى اللي احنا كنا متخيلينه كبشر عاديين بسر ولكن اللي بناكله ده جسد ايوه طبعا جسد بدل هو قال خذوا كلوا هذا هو جسدي يبقى جسده بدل هو قال خذوا اشربوا هذا هو دمي يبقى دمه وقال لازم تاكلوا الجسد وتشربوا الدم عشان تدخلوا يبقى هندخل الايمان البسيط يقول كده من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه واضح انه بقى ايه السيد المسيح عمال ياكد واليهود عمالين يعترضوا والمسيح ياكد واليهود يعترضوا وهو يشرح وهم مش راضيين يفهموا ليه الحكايه محتاجه ايمان محتاجه بساطه محتاجه اتضاع محتاجه اعلان من السماء عشان الواحد يمشي من ياكل جسد يشرب دم يثبت فيا وانا فيه احنا في المسيحيه حياتنا المسيحيه مرتبطه بثباتنا في المسيح نحن لا نتبع المسيح فقط ولكننا نحمله نحيا به يثبت فينا ونثبت فيه الإنسان المسيحي الحقيقي معناها المسيح جواه مش معناها بيقلد المسيح والمسيح بعيد عنه هذا السر العجيب سر المسيحية فقط يعني أي دين تاني الناس تمشي ورا صاحب الدين احنا مش كده احنا إلهنا حي فينا ويثبت فينا من ساعة ما تعمدنا واتلزقنا فيه بالروح القدس بقينا بنتغذى عليه بقينا بناكله عشان نعيش بيه عشان نبقى شبهه في واحد من الفلاسفة زمان قال الإنسان هو ما يأكله يعني الإنسان هو نتاج ما يأكله فالإنسان لأنه يأكل حيوانات يميل إلى الحياة الحيوانية طلعوا منها بقى المسيحيين بمعنى وقالوا إذا كانت الفلسفة بتقول الإنسان هو ما يأكله يبقى عشان كده ربنا ادانا جسده ودمه لنأكله لكي نتحول إلى شبهه مش احنا هنطلع نتاج ما نأكله طب احنا بقينا غير كل البشر هم بياكلوا أكله من الأرض وياكلوا شوية حيوانات احنا مش دي أكلتنا خلاص هناكلها كده وكده يعني لكن الأكلة المهمة دلوقتي خبز الحياة النازل من السماء من يأكلني يحيا بي اللي يأكل ربنا يعيش بي شوفوا المعاني العميقة طبعا دي عطية لا يمكن للإنسان أن يعقلها يعني لو حبيت تعقلها مفيش أب فينا يقدر يدي جسده ودمه لولاده يعني مهما ادينا لولادنا مش هندي جسدنا ودمنا لكن الله في محبته وهو قد تجسد وأخذ جسدنا ترك لنا جسد ودمه عهدا أبديا ناكله نعيش بيه نعيش ليه ونعيش بيه كمان من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيا وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي السيد المسيح عاوز يربطنا بالآب كمان فبيقول لنا شوفوا الآب الحي هو اللي بعتني وأنا حياتي بالآب لأنه الحياة واحدة حي في الآب فالحياة دي أدها لكم تدخلوا معانا في الحياة الأبدية وتشاركونا الحياة الأبدية لما تاكلوا الجسد والدم قالها يوحنا في رسالته الأولى قال أنا بكتب لكم عن خبر التجسد أن المسيح بقاله جسد ودم زينا لكي تكون لكم شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه ونكتب لكم هذا ليكون فرحكم كاملا الكلام ده رسالة يوحنا الأولى إصحاح واحد يعني حين نأكل جسد ربنا ودمه ونثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا يصير لنا شركة مع الثالوث القدوس ليه؟ لأن المسيح حي بالآب فاهمين ازاي؟ والمسيح الروح القدس مليء فنحن لنا شركة مع الروح القدس ومع الآب ومع الابن كل مرة نتناول نشترك في, في مجدهم وبناخد من أبديتهم من قداستهم من عظمتهم كل ده بنتقدس بيهم عشان كده الشمامسة يقولوا سبحوا الله في جميع قدسيه يعني الله سكن في كل القديسين هيصة جميلة قوي بعد القداس أن الله لم يعد على المذبح ولكنه قد صار ساكنا في كل واحد فينا فنطلع فرحانين لأن الله صار فينا حتى ان القديس كيرلس الاول عمود الدين كان يقول لما يترجم عمانوئيل ما يقولش الله معنا يقول الله فينا عشان يقول لنا ده مجد العهد الجديد ان الله يثبت فينا ونحن نثبت فيه كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالاب من ياكلني يحيى بي هذا هو الخبز الذي نزل من السماء واخدين بالكم التكرار ليس كما اكل الاباء المن وماتوا ثالث مره يقارن بالموضوع ده يقول لهم ما فيش وجه شبه ابدا ولا مقارنه في حكايه المن ده دول غلابه اللي كانوا المن دول بالنسبه لهم كانت حاجه عجيبه وحاجه كبيره قوي شايفين السماء بتمطر اكل لكن احنا بالنسبه لنا ده ولا حاجه جنب العز اللي احنا فيه ده مش من ناكله ونموت ده خبز حياه ابديه من ياكل هذا الخبز فانه يحيا الى الابد يعني ده بقى خلاصة الكلام قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم كأن يوحنا بيحط لنا تاريخ ومكان هذا الحديث الخطير لأن ده إعلان خطير جدا إعلان عايشين بيه وهنفضل عايشين بيه لغاية ما يجي المسيح في مجده تاني فقال هذا في المجمع يعني قدام عدد كبير من اليهود وكان الكلام ده في كفر نحوم فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب وده تالت اعتراض جاي للسيد المسيح والتالت اعتراضات دول مشهورين قوي ازاي يقول نزل من السماء واحنا عارفين امه واخواته ازاي يدينا جسده عشان ناكله الكلام ده صعب دول ثلاث انواع الاعتراضات لو حللت اي اعتراض على موضوع الافخارستيه هتلاقوه مرتبط بواحد من الثلاثه فرحوا كثيرون من تلاميذه يعني من اللي كانوا ماشيين وراه بقالهم مدة استصعبوا الكلام ليه لأنه بيقول كلام عن سر ما هو السر مش ممكن تعقله بعقلك بس مش هينفع محتاج إيمان هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم أهذا يعثركم يعني انتوا تعبانين متلخبطين من الكلام اللي انا قلته لو كان ربنا يسوع المسيح يقصد بكل الحوار ده رموز مش معاني حقيقية كان على طول هنا وضح بدل الناس مش فاهمة وبتقول صعب كان يقول لهم لا أنا أقصد إن أنا بقول إنها شوية تمثيلية هنعملها عشان نفتكر بيها حاجة وإن الكلام مش حقيقي لو لو هم معاهم حق الجماعة اللي بيقولوا ان الكلام مش حقيقي الكلام كده وكده لا الكلام حقيقي فقال لهم هو الكلام ملخبطكم هتقول يا رب ان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا انتم مستكترين ليه اقول لكم انا نازل من السماء طيب استنوا وهتشوفوا بعينيكم ابن الانسان صاعدا ما هو التلاميذ دول اللي فضلوا ملازمينه حضروا صعوده فافتكروا لما قال لهم انا نازل من السماء ما كانوش مصدقين في اخر القصه شافوه صعد للسماء يبقى اللي كان بيقوله كان معاه حق يبقى ما كانش كذاب في ولا حاجه ما كانش بيبالغ في ولا حاجه فبقول لهم ايه هذا يعثركم طب استنوا علي ان رايتم ابن الانسان الى صاعدا الى حيث كان اولا يعني هتشوفوا بعينيكم عشان كده ربنا كشف لنا عن مجد صعوده وخلى ناس تتفرج عليه وهو صاعد لأنه عاوز يورينا أن ده مكانه الطبيعي في السماء كنا اتمتعنا به على الأرض شوية دي نعمته لكن هو مكانه الطبيعي في السماء ونازل من السماء ويقدم لنا خبزا سماويا لنأكل منه ونحيا للأبد في السماء من فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا الروح هو الذي يحيي وأما الجسد فلا يفيد شيئا يعني إيه الحتة دي يعني الكلام ده لو ما كنتوش هتقبلوه بالروح القدس بالإيمان يبقى مش ممكن هتعيشه لكن لو كل حياتكم جسديات عاوزين خبز مادي وعاوزين من بناكل من السماء زي العسل وخلاص مش هتستفيدوا حاجة واخدين بالكم فكرة الروح هو الذي يحيي لأن هذا الأكل أكل روحي فهو ده اللي هيدي الحياة الأبدية أما الأكل الجسدي فلا يفيد شيئا ما انتوا ياما أكلتوا أكل جسدي وبعدين بنعجز وبنموت احنا لازم ناكل أكلة تاني تخلينا ما نعجزش وما نموتش فبيقول الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة يعني الكلام اللي بقوله لكم ده هو ده اللي يدي حياة أبدية وهو ده اللي فيه الروح القدس يعني بيتكلم بالروح القدس عشان نفهم انه هذا السر سر روحي عمل روح الله مش عمل بشر مش اجتهاد انسان دي عطية من السماء ولكن منكم قوم لا يؤمنون تلاحظوا ان كل الفصل عمال يتكلم عن ايه عن الايمان ان الموضوع ده مش ممكن نقبله الا بالايمان منكم قوم لا يؤمنون لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون يعني السيد المسيح لم ينزعج لما شاف ناس كثيرة متذمرة لأنه فحص القلوب والكل عارف كويس مين بيقبل ومين مش بيقبل فاهم وشايف الحقيقة شايف القلب مكشوف فعارف كويس مين قلبه هيمشي الكلام ده ومين قلبه هيرفض فبيقول لأن يسوع من البدء طبعا دي إشارة إلى لاهوته أن يسوع أزلي يعرف كل شيء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه كمان يعني كمان مش بس عارف مين اللي لا يؤمنون ده عارف كمان مين اللي هيبقى معاه طول السكة وفي الآخر هيسلم فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي عشان كده ابتديت الكلام ربنا يسوع المسيح له المجد ابتديت الكلام وقلت لكم ما حدش يقدر يجي لي إن لم يكتذبه الآب لازم الزقة بتاعت السما دي لازم الإعلان السماوي ده لازم الإيمان البسيط هو اللي يبتدي القصة عشان لما نقول لكم كل الأسرار تقبلوا عشان كده تلاحظوا لا يمكن ندخل حد على سر التناول من غير ما يعدي على المعمودية المعمودية هتخلقه إنسان روحي إنسان جديد يقوم يستوعب الحاجات الجديدة بتاعت السماء والأسرار والكلام ده لكن واحد لا تعمد ولا خد الروح القدس ولا سمع كلمة ربنا يفهم ايه يقدرش يدخل على العز ده ويقدرش يدخل على الأسرار دي الأسرار دي دي دي عمق الحياة مع الله دي الأبدية نفسها دي درجة عالية ما يدخلش عليها غير الإنسان الروحي اللي يقدر يفهم الكلام ده لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي نهاية الإصحاح من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه خسارة لا مش خسارة شوفوا ربنا قال إيه فقال يسوع للاثنى عشر لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا يا رب أنت مش فارق معاك حد خسارة يا رب ألاس تجمعوا خدت وقت لغاية ما جمعتهم وشافوا معجزات خسارة يمشوا ما يرجعوش لا السيد المسيح إعلاناته ثابت والحقيقة هي الحقيقة ما فيهاش تغيير ومن يقبل فليقبل ليه؟ لألا واحد يفتكر ان السيد المسيح هيقول لهم لا طب ارجعوا واقول لكم لا مفيش كده هو اعلن حقيقته وعاوزة ايمان وعاوزة نعمة من السماء في ناس هتقبل وفي ناس مش هتقبل فالتفت لتلاميذه ال 12 اللي هم الاخصائي قال لهم عاوزين انتوا كمان تمشوا يعني ايه اللي عاوز يمشي يمشي بينما هذا الاعلان مفيش تنازل عنه مفيش كنيسة من غير تناول هو بيعلم ال 12 تلميذ بيسلمهم عاوزين تمشوا ولا تقبلوا الكلام ده هنا في نوع من الوضوح والصراحة وبالرغم ان كثيرون رجعوا عارفين دول رجعوا ليه لان من اول القصة يسوع قال لهم انتوا جايين ليه انتوا جايين عشان تاكلوا وجايين تدوروا على الاكل العادي انا مش بتاع اكل عادي كوني اكلتكم مرة انا بوريكم بس ان الحكاية دي سهلة وان دي بس بداية القصة ده فتح كلام حكاية خمس خبزات يكفوا كذا ألف ده موضوع بسيط لكن ده أنا هوعدكم بحاجة أهم وحاجة أكبر خبز يعطي حياة أبدية لكن هم مش عاوزين حياة أبدية هم عاوزين حياة أرضية ومش عاوزين وعود كده مقدسة لا لا مش بتوع كده هم عينيهم على الدنيا وعينيهم على التراب وعلى الأرض مش راضي ينزل لهم من زي موسى ومش راضي يديهم خبز ويعدهم كل يوم بيومه يبقى مش هنمشي معاك خلاص انتوا خسرانين انتوا عاوزين الدنيا بس انا مش هعرف اديكم الدنيا بس هي هتاخدوها تاخدوها على البيعة بس طالما مركزين فيها مش هتاخدوا حاجة فعشان كده السيد المسيح في آخر الإصحاح ده كان في نوع من ال- الحث انه انتوا كمان عاوزين تمشوا يقوم بقى بطرس اللي دايما يقود الش- ال- ال- التلاميذ في الرد فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك الآية دي جميلة ليه بطرس بإيمان الأطفال فهم كل الكلام واستوعبه قال له الروح فين بعد اللي سمعناه الروح فين ده أنت بتقول المفيد ده أنت بتقول سر السماء بتقول سكة الأبدية بتقول الكلام اللي دخل الملكوت نسيبك إزاي بعد الكلمتين دول ده لما تجوعنا طول العمر وتذلنا طول العمر أنت بتقول لنا المفيد أنت اللي عارف سر الأبدية انت صاحب الابديه وانت اللي بتديها لاولادك وخليت مفتاحها فوق جسدك ودمك خلاص وماله فالى من نذهب وكلام الحياه الابديه عندك يعني يعني ده, ده اعلان من سمعان بطرس انه امن بكل اللي قاله المسيح وانه موافق على كل اللي قاله وانه لسان حال التلاميذ ال 12 احنا رب مش هنسيبك بالعكس احنا تاكدنا انك الوحيد اللي تملك الملكوت وعندك مفتاح السماء ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي ما هي دي قبل دي لازم تؤمن ان ده المسيح ابن الله الحي عشان ما يقول لك خد كل جسدي عشان تدخل الأبدية تقول له حاضر يا رب لكن لو ما آمنتش ان ده المسيح وافتكرت شخص عادي يقول لك خد كل جسدي يقول له تقول له ازاي جسدك اكله ازاي وانت مين عشان تقول نازل من السماء ما انت اصلك ما, قبل ما, ما قبلتش الاولانيه مش هتقبل الثانيه نحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي أجابهم يسوع شوفوا علم المسيح الكامل أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثنى عشر يعني حتى ال 12 قال لهم مش انا اللي اخترتكم بس فيكم واحد شيطان يعني ايه واحد شيطان هو يهوذا كان شيطان واحد كان انسان لكن حين يتملك الشيطان من قلب انسان كانك بتتعامل مع شيطان واخدين بالكم المسيح مش بيشتمه لكن بقت الصفة الغالبة على يهوذا وهو يرى كل المعجزات ويتمتع بكل الحب من المسيح ويسلمه بعد كده انه انه بك الشيطان لان الشيطان مال عقلك عشان كده في موضع بعد كده يقول اذ كان الشيطان قد القى في قلب يهوذا يعني خلاص بقى الشيطان بيسوقه فشحن قلبه تمام وقال له تروح تبيع المسيح بخسارة الفلوس المسيح شكله مش مش هنكسب من وراه حاجة بالرغم انه شاف معجزات قد كده وأنا أتعجب إن يهوذا وزع بإيديه في الخمس خبزات يعني شاف الخمس ترغفة وراح وزع ألفات بإيديه بإيديه وبعد كده ينكره وأتصور إنه إنسان ضعيف والفريسيين أقوى واليهود أقوى وشاف إقامة موتى وشاف شفاء أمراض وشاف طبيعة بتقف وشاف البحر بيقف وكل ده وشك إحنا قدام يهوذا نخاف على أنفسنا يعني إن كنا يعني نبكي عليه يوم خميس العهد ولكننا أيضا نخاف على أنفسنا فليحذر كل واحد منا من يرى في نفسه أنه قائم فليحذر لئلا يسقط يعني إيه محدش فينا يقول خلاص أنا بتاع ربنا أنا عارف كل حاجة أنا دايما صح أنا مش هسيب ربنا مهما حصل خاف على نفسك قول يا رب كمل اليومين اللي على الأرض بسلام خليني ماسك فيك للآخر عشان كده نصلي ونقول إيه نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام يعني كملهم على خير لأننا نخاف ليس من الله ولكن نخاف من أنفسنا مش بنخاف منه يعني نخاف هو يغير موقفه هو مش هيغير موقفه بس احنا بنخاف على نفسنا بنخاف من, من نفسنا احنا لأنه إن كان يهوذا الذي تمتع بهذا المستوى من العلاقة مع المسيح قد أسلمه طيب ده احنا بقى نخاف على نفسنا لازم ده معناه انه مهما كنا مرتبطين بربنا مفيش حد يقدر يقول انا كده تمام انا مش خايف على نفسي قول انا مش خايف ربنا يغير كلامه طبعا دي صح هو يبقى امينا الى الابد ومحبته لا تتغير الى الابد لكن انت عشان عارف انك ضعيف زي وزيك افضل واخد بالك من نفسك لكن بنعمة ربنا تعدي على خير فهنا بيقول لهم ليه بقى المسيح قال لهم في واحد منكم يسلمني التلاميذ لما جاء وقت الصلب شكوا وضعفوا لكن لما كانوا يفتكروا ان المسيح حكى لهم وقال لهم في واحد منكم هيخني وانا هأسلم الى يد اليهود والامم وهتصلب وهقوم وعدها وكررها مرات فهموا انه دي خطة هو عاملها يعني ما كانتش مفاجأة لربنا له المجد ان يهوذا يسلمه وده يؤكد انه يعرف كل شيء وانه اقوى من كل الاحداث وان كان سمح بيها لكن مش عن ضعف بالعكس ده عن قوة هو شايف يهوذا بيسلمه وبيعاتبه وبيلمح له بدل المرة مرات عشان يحاول معاه لكن هو عارف هيختار ايه في الاخر فهذه الاشارة تؤكد علمه الكامل بمن معه ومن سيسلم الإصحاح ده الحقيقة إصحاح غني ويحتاج مننا إلى قراءة مرات والكنيسة بتحب الإصحاح ده وموجود في حتت كتير وتلاحظوا الاسم اللي بتتقال وقت القداس اللي فيها أبونا بيقسم الذبيحة قبل ما يوزع الأسرار يناول الناس يتقال دايما منها آيات من الفصل ده زي لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيه وأنا فيه الآيات دي كتير ما تتكرر في القداس ليه لأنه إعلان من المسيح احنا لينا كلام أكبر من كلام ربنا يسوع المسيح هو قال كده هو قال كده ببساطة واحنا عايشين على كده لكن هذا الكلام المسيح له المجد شرحه وتناقش فيه بوضوح لكنه عمل يوم ايه بدأ يوم خميس العهد أخذ خبزا ليه؟ لأن يوم الخميس العهد ما شرحش لأن هم كان عندهم خلفية خلاص فلما قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي ما كانتش أول مرة يسمعوا الموضوع ده فهمنا لأن ممكن واحد يسأل يقول إزاي التلاميذ يوم الخميس قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي صدقوه ما حدش سأل ما حدش اعترض لا ما هو سبق وكلمهم واتكلم قدام اليهود باستفاضة عن الموضوع ده فلما شرح باستفاضة ودافع باستفاضة وفي الآخر قالوا له هو ده كلام الحياة الأبدية يوم الخميس فرحوا جدا أنه قبل ما يسيبهم ساب لهم جسد ودم عشان كده نقول في صلاة البصخة لو تاخدوا بالكم أنت أبقيت لنا جسدك ودمك على المذبح عهدا أبديا يعني أنت سبت لنا سبت لنا إيه سبت لنا نفسك عشان كده ها أنا معكم كل الأيام جسدا ودما على المذبح يعني المسيح موجود معانا بجسد ودمه واخدين بالكم مش بس موجود كده وجود يعني آه تصوري لا لا ده موجود بالحقيقة موجود بجسد ودمه على المذبح وبالتالي مستوى العلاقة اللي كانت بين التلاميذ وبين المسيح موجود عندنا لغاية النهاردة نحن نتمتع بعلاقة مع المسيح هي نفس المستوى العلاقة اللي كان يتمتع بها تلاميذه معه وهو على الأرض عشان كده اللي قاله المسيح للتلاميذ طوبى لعيونكم بيقولها أبونا لينا طوبى لعيونكم واللي قاله المسيح للتلاميذ زمان طوبى لأذانكم لأنها تسمع في كل قداس يتقال لنا طوبى لودانكم لأنها تسمع صوت المسيح بنفسه كلام المسيح بنفسه وحضور المسيح بنفسه آه برضو الإصحاح ده غني في الرد على كل من يعترض على على الإفخارستية اتعرفت مرة بشخص دخل على الإيمان من باب شهود يهو وبعدين كانوا عاوزين يعملوه شيخ من شيوخ شهود يهو يعني رئيس من رؤسائهم من كتر ما كان بيذاكر كويس قوي لكن فبحكي مرة معاه ففتحنا كت- يوحنا ستة فضحك قال لي يوحنا ستة دي كانت هتخليني من رؤساء شهود يهوى في مصر لكن لأن أنا مسكت الإصحاح ده وقعدتهم كلهم قدامي قلت لهم بكل لغات العالم هو دارس لغات كتير الكلام ده فين عندكم فين جسد ودمه فين مأكل حق فين الحاجات دي تفسروها يمين تفسروها شمال ما عندهمش تفسير ليه ما عندهمش وجود للحاجات دي ي- ي- يعني يبلفوها كده بطريقة مش- مش مظبوطة عشان يغمضوا عينيهم عن المعاني دي فين المسيح فين نازل من السماء فين كلام الحياة الأبدية فين ده كله وسابهم وراحت عمت في كنيسة أرثوذكسية فالإنجيل واضح والكنيسة عاشت على هذا الغنى من, من, من يوم المسيح له المجد حتى يومنا هذا وإلى الأبد هذه المائدة لن تنتهي من الوجود أبدا الذبيحة دي لا يمكن تنتهي لأنها معنا إلى يوم مجيئه حسب وعده فمحدش يخاف على الكنيسة المسبح مش ممكن يتقفل حتى ان احنا في الطقس القبطي كل مرة ابونا يقفل ستر الهيكل يقول له يا رب اجعل باب بيتك مفتوح على الدوام والى اخر الزمان لازم يقول له كده ليه لان المسبح ده هو العهد الابدي بيننا وبينه يعني نستبدل جسده ودمه بيوم ما يجي مجيء التاني يبقى معانا بنفسه ونبقى معاه الى الابد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين ربنا نكمل